الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب فصل النهاردة هو أكتر ميزة المفروض يتميز بيها ويتعرف بيها طلبة مدرسة الحب فصل النهاردة لو الصفة دي مش موجودة آه، في أي واحد فينا لو عكس الصفة دي لأن أنت لو شلت الصفة الحلوة دي وحطيت عكسها اللي عكسها ده بيبعد الواحد قوي عن ربنا وبيسموا عكس الصفة بتاعت النهاردة دي بيسموا عكسها صفة المطرودين يعني احنا النهاردة دخولنا مش اختياري للفصل ده الفصل اللي هنخشه النهاردة فيه صفة صفة الناس اللي تعرف ربنا سبحانه وتعالى لأن اللي ما عندوش الصفة دي يبقى عنده مشكلة في معرفته لربه أصلا لأن كل ما كل ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى كل ما تعرف نفسك كل ما تعرف مين ربنا كل ما تعرف قيمة نفسك وكل ما تعرف حجم نفسك فمن عرف ربه عرف نفسه وأجل العلوم وأعظم العلوم كما سئل الجنيد إيه هي أعظم العلوم يا إمام؟ قال العلم الذي يعرفك على الله فأي علم تتعلمه ما يعرفكش على ربنا يبقى مش مفيد بالنسبة لك ولو عرفت ربنا هتعرف أنت مين وهو مين فصل النهارده هيعالج مشكله كبيره جدا لان اسوا حاجه في الدنيا انك انت تقعد مع واحد مش مهتم بيك اسوا حاجه في الدنيا تحس ان حد متكبر متكبر عليك مش مديك اهتمام لا يشعرك بقيمتك يمكن بسبب فلوس عنده هي مش عندك يمكن بسبب جاه عنده هو مش عندك يمكن بسبب مال آآ آآ او مثلا سلطه معينه عنده هي مش عندك وتبقى بايخه قوي لو واحد متكبر بمعلومه دينيه يعني يبقى هو عارف المعلومه وانت مش عارفها فيبدا يبكت فيك ان انت ما عندكش المعلومه دي وهي معلومه بديهيه عشان ربنا عرفه المعلومه دي صفة النهاردة اللي هنجري منها هنهرب ونخش مدرسة الحب في الفصل اللي هنتكلم عليه هي صفة الكبر اللي لازم كلنا نهرب منها لأن ما ينفعش طالب مدرسة الحب أبدا يتصف بصفة الكبر فصل النهاردة هو فصل المتواضع فصل طالب مدرسة الحب المتواضع المتواضع اللي لما عرف ربنا وعظمة ربنا وكرم ربنا وملك ربنا وعطاء ربنا حس ان هو عايش ضيف ضيف على ربنا عز وجل انا اصلا ما عنديش حاجه هو انا املك حاجه عشان اتكبر بيها لما يبقى عندي حاجه بقى اتكبر بيها لكن انا اصلا ما عنديش حاجه لا املك اي شيء انا جاي الدنيا نا- وشوف سبحان الله على اللي بيخلقنا نازلين من بطون امهاتنا يعني ايه زي ما بيقول لك كده نازل من بطن امه من غير ولا لبس ولا اي حاجه نازل كده وهنروح عند ربنا يوم القيامه برضو كده زي ما نزلنا من بطون امهاتنا عشان يقول لك انك لا تملك اي شيء لا في الدنيا ولا في الاخره واحنا النهارده لو بصيت بعينك على الامه الاسلاميه هتلاقي ناس كتير قوي متواضعين في فصل المتواضع النهارده لكن الحقيقه ان احنا اخترنا اخترنا بناء على اجتهادنا يعني لان النهارده هنتكلم عن شخصيه اتجمع ليها كل اسباب الكبر اللي في الدنيا فلوس كان معاه فلوس ملك كان ملك الدنيا طيب آه، آه، عيلة كبيرة وعزوة زي ما بيقولوا اسم كبير وسط الناس يا نهار أبيض ده كان نسب رهيب طب ايه اللي ناقصه الدين والتدين والعلم كان اعلم الناس اللي موجودين في عصره انت ازاي ما تكبرتش وانت عندك ده كله هو ما تكبرش لانه لما دخل فصل المتواضع وتربى والنهارده بقى هقول اتربى على ايد النبي لكن مش في حياه النبي احنا خلاص سيبنا عهد الصحابه سيبنا عهد الصحابه وهننتقل جيل دلوقتي وجيل ورا جيل بيتوارث فكره ومنهج مدرسه الحب رؤيه صفات الله ثم ازاي صفات ربنا بتاثر فيك صاحب مدرسه الحب النهارده او طالب مدرسه الحب فصل المتواضع هو امير الدنيا وخليفه المسلمين عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ما اتولدش في ايام النبي صلى الله عليه وسلم اه اتولد في ايام الصحابه سنه 63 هجريا في حلوان في مصر معلومه جديده عليا وانا بقراها اتولد في مصر في حلوان سيدنا عمر ابن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز واحنا بنتكلم هتشوف ازاي ربنا جمع له كل حاجه ممكن تجيب الكبر لكنه شاف صفه الله الملك اللي بيملك كل شيء فعارف انه ضيف من ضيوف الرحمن لو في فلوس فلوس ربنا ملك ملك ربنا جاه جاه ربنا كل حاجة ربنا الدين دين ربنا والدهولي اداني معلومات والعلم عند الله عز وجل وقل رب زدني علما دعوة النبي فعاش في الدنيا شايف نفسه مميز عن أي حد وهنشوف ازاي كان بيشوف الملك الملك اللي بيملك روحك اللي هي سر كل حركة ليك في الدنيا لو واحد متكبر بأي حاجة تك من غير تك حتى بس كده تتشد الروح يبقى الإنسان لا يملك أي شيء محتاج حد يفتكره بدعوة الملك اللي بيملك روحك ويسر كل خير في حياتك الملك اللي بيملك الأسباب اللي انت بتعتمد عليها في كسب رزقك يا غني اللي معاك فلوس أو اللي عندك منصب واشتغلت وتعبت وبقيت منصب كبير هو اللي بيملك الأسباب اللي بتعتمد عليها لما ربنا ذكر الكبر في القرآن قال قتل الإنسان ما أكفره أنت ليه بتنكر نعمة ربنا عليك الكفر هو إنكار النعمة في الآية دي ما أكفرها من أي شيء خلقه أنت أصلا حاجة بسيطة ثم بعد كده ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب أسباب أكلك وشربك حياتك شوية مية من عند ربنا والأرض ملك ربنا بتطلع الحب والأكل والشرب نشرب وناكل ضيوف على ربنا والكون مائدة الرحمن بيأكل الناس منها سبحانه وتعالى يملك قلبك يا متدين يا اللي ممكن بعض الت- المتدينين اللي بيقروا شوية وبيتعلموا شوية يبصوا للناس الجهلة يقول لك الجهلة العوام اللي مش فاهمين أي حاجة ويبدأ يتكبر عليه بمعلومة قلبك اللي انت ربنا شرح صدرك للصلاة شرح صدرك لعلم قلبك يملكه ربنا من يهدي الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن ي- ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ما تعرفش القلب يتقلب النبي كان يقول يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيملك القلب سبحانه وتعالى هو اللي بيملك سر النجاح وهو التوفيق لو ربنا ما وفقكش تلاقي نفسك بتندم ورا قرارات غلط ورا ندم ورا قرارات غلط ورا حزن بسبب عدم التوفيق يملكه ربنا عز وجل عاش كده عمر بن عبد العزيز لا يرى أي شيء إلا ملك لله عز وجل عشان كده أول ما بقى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز وأنا النهاردة مش هحكي قصة حياته أنا هحكي بس تواضعه فهنخش على طول على ملك عمر لما أصبح خليفة المسلمين في عصر حكم فيه الإسلام الدنيا كلها وانتشر ملك الإسلام يمين وشمال وأصبح أمير المؤمنين هو أمير العالم كله عمر بن عبد العزيز ما فيش حاجة تنقصه لدرجة أنه في العلم عشان بس أقول لك قبل ما أقول لك الملك سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان بيقول كان العلماء تحت أرجل عمر بن عبد العزيز كالتلامذة يا نهار أبيض على العلم طب في العبادة أنت كنت عامل إزاي يا عمر بن عبد العزيز إزاي كنت كده وما تكبرتش أنس بن مالك الصحابي الصحابي العابد اللي عاش مع النبي عشر سنين بيقول عمري ما صليت ورا واحد صلاته تشبه النبي زي عمر بن عبد العزيز ما صليت خلف رجل قط صلاة تشبه صلاة مح... سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغلام اللي هو عمر بن عبد العزيز يا نهار ابيض طب المتدين الملك الغني انت عارف مين جدة عمر بن عبد العزيز شوف بص النسب فاكرين بائعة اللبن اللي ما غششتش اللبن لما عمر بن الخطاب سمع القصة دي فراح جوزها لبنته عاصم اهي الست دي بائعة اللبن دي جدة عمر بن عبد العزيز هو حفيد سيدنا عمر ابن الخطاب أول ما تولى الخلافة وبقى أمير العالم كله بعت جواب لابنه قال له يا ابني أنا هقرا لكم الجواب بنصه عشان تشوفوا كيف يرى بعينه إن كل اللي حواليه ده ملك ربنا وكيف يرى بقلبه الملك اللي كل اللي ربنا اديهولي ده أحد صور ظهور صفات الملك وهو بيملكني الملك ملكني يقول يا بني وأنا هقرأ بالنص كلامه إن الله تعالى له الحمد قد أحسن إلينا إحسانا كثيرا في لطيف أمرنا يعني في الحاجات الصغيرة وفي عامة أمرنا وفي الحاجات الكبيرة وفي عامة أمرنا وعلى الله إتمام النعمة وإياه نسأل العون على شكرها يا رب بس قدرني أعرف أخدمك فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك ثم أعن أباك بيكلم ابنه ثم أعن أباك على ما عجز بص شعور العجز التواضع ثم أعن أباك على ما عجز عن العمل فيما أنعم الله به عليه فطوبى يعني الجنة لمن أطاع الله وويل لمن عصى الله وإذا ابتلاك يعني اختبرك وإذا ابتلاك الله بالغنى فضع بص حلاوة طالب مدرسة الحب فضع نفسك أيها الغني وقل ما قاله العبد الصالح سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني يعني يختبرني أأشكر أم أكفر وإياك يا بني أن تعجب بنفسك أو يخيل إليك أن ما رزقك الله لكرامة لك فتكون في نفسك أحسن ممن لم يرزق شوف شوف اللحظة اللي بتيجي في قلب واحد ربنا اداله حاجة أنا أحسن من الناس اللي ربنا ما اداهمش أو واحد تاني وصدقوني يا جماعة سطحي قوي إن واحد يقول أنا عشان عملت ربنا اداني لا يا صاحبي الغي الكلمة دي ما تقولش عشان عملت ربنا اداني مين اللي خلاك تعمل ربنا قول أنا عملت لا ولا تقول حتى أنا عملت قول هو خلاني أعمل وهو اداني هو خلاني أتعب ووسع عليا هو خلاني أتصدق وأخلف عليا هو بس هو ملك كل حاجة اوعى تقول أصل أنا تعبت فأكرمني هو خلاني أتعب وهو وفقني على تعبي ده هو سمح لي أصلي ثم بعد ذلك طمئن قلبي بالذكر اللي جوه الصلاة عشان كده ختم عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة لابنه فقال يا بني بعد ما خلص رسالته بالتواضع بعد ما أصبح ملك العالم أحسن ابنه يقول أنا ابن أمير المؤمنين ويمشي وسط الناس كده يا بني قال الله والآية اللي جاية دي في صورة اسمها الجاثية الجاثية يعني الركب صورة الناس اللي قاعدة على ركبها قال ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويخلص كلامه عمر بن عبد العزيز ويفكرني بكلامه وهو في بداية ولايته للعالم أمير المؤمنين والإسلام بيحكم أغلب العالم فكرني بسيدنا سليمان لما مشي قصاد ملك ملكه وفكرني بقارون لما برضه شاف ملكه سليمان قال هذا من ف... قال ربي أوزعني آية تانية ربي أوزعني يا رب قدرني يا رب قدرني أنا ما أعرفش يا رب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قدرني أعمل حاجة تدخ... تدخلني برحمتك أنت جوه في صفوف الصالحين صالحين ده انت نبي ده الصالحين دول ما يجوش حاجه جنبك خليني مع الصالحين يا رب انا يا دوبك على قد ما اقدر يا رب اوزعني وقارون خرج على قومه في زينته فقالوا له واحده واحده اشكر ربنا قال انما اوتيته على علم عندي ده انا راجل بتعب وبفكر لازم ربنا يديني فرض على ربنا فرض واجب حق على ربنا اوتيته يعني لما علم الله ما فيا كان يجب ان هو يديني ايه الكلام ده ايه ده في حد بيوجب حاجه على ربنا عز وجل ايوه انا استاهل استاهل ايه يبدا الكبر انا انا استاهل يبدا الكبر من هنا ان لازم ربنا يعمل لي سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له يا ابني ما تتكبرش بحاجه قول بس يا رب ساعدنا ان احنا نبقى ايه نخدمك يا رب ونخدم عبادك سبحان الله كل واحد تكبر بسبب ملك او جاه او فلوس او ايا كان او حتى دين بعد ما مات الناس نسيته لان ما حدش بيحب المتكبر ما حدش بيفتكر المتكبر الا بيتضايق لانك الكبير بجد اللي يحسسك وانت جنبه انك كبير لكن لما تحس جنب حد إن انك صغير ومش مهتم بيك تبقى مش عايز تبقى جنبه الاهمال وحش والمتكبر مهمل لغيره لانه بيدور بس انا هبقى ظاهر ازاي صلوا على سيد المتواضعين شكرا الفصل ان شاء الله خلاص عمر بن عبد العزيز بقى أمير المؤمنين قال له يا ابني بيوصي ابنه يا ابني ربنا عز وجل كلفنا بخدمة المسلمين اوعى تفتكر ان احنا بقينا ملوك ولا حاجه الملك ملك ربنا لو ربنا وسع علينا في الفلوس ضع نفسك لله اوعى تفتكر نفسك عشان احنا معانا ان احنا احسن من اللي مش معاه فلوسه يديها للي هو يحب وسبحانه وتعالى لما يدي حد فلوس مش معناها اللي معاه فلوس احسن من الفقير الصحابه كان فيهم الاغنياء والفقراء ده ملوش دعوه ان اكرمكم عند الله اتقاكم ضع نفسك يا ابني وقول بس يا رب عني اني اعرف اخدم العباد واعرف اخدمك يا رب كده وما بقاش فتنه على الناس شكرا يا رب انك انت اديتني حاجه فيها اي عطاء منك هي حلاوتها انها منك يا رب لكن انا اشوف لنفسي اي ملك كان يرى الملك محدش يا جماعه بيملك اي شيء في الكون كله الا ملك الملوك سبحانه وتعالى واول ما بقى امير المؤمنين سمع دب جامد على الارض كده يا جماعه ايه اللي حصل لقى موكب جاي بقى من الخدم والحشم وجايبين له حصان بقى مش عارف شكله عامل ازاي فاول ما وك- موكب جه قال يا جماعه ابعدوا الحاجات دي عني اليكم عني فجابوا له الدبه وجه يقف قدامه آه، قائد الحرس قال من انت قال قائد الحرس قال اليك عني ائتوني ببغلتي فانما انا رجل رجل من المسلمين وانا من اول ما ابقى مسؤول عنكم انتوا اللي تخدموني المفروض لما ابقى مسؤول عنكم انا اللي اخدمكم رب البيت مسؤول عشان يخدم الراجل في البيت لو ربنا ملكه الزوج بيخدم الرجال قوامون القيوميه هي الخدمه قوامون على النساء يخدم عياله يخدم يخدم مراته اي كرسي ربنا عز وجل قعدك عليه في شركتك في محافظتك في بلدك في اي حته على اختلاف المناصب من الصغير للكبير هذا الكرسي لخدمه الناس من اول رب البيت لغايه كل الناس الملك لله سبحانه وتعالى فأول ما تقعد على الكرسي ده وتحس أنك أنت ربنا عز وجل ملكك على اتنين تلاتة اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيكلفك بالتواضع زي ما ربنا عز وجل هو الملك وهو الذي يتنزل للعباد سبحانه وتعالى ينادي عليهم هل من تائب فأتوب عليه هو الملك وهو الذي يأتي هرولة على اللي بيحب يقرض ربنا أتيته أهرول سبحانه وتعالى وأن أتاني يمشي أتيته أهرول فتعلم الملك بيعمل ازاي وكيف يدير شؤون ملكه وانت كمان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه قال لك في وصف ربنا لا اله الا هو رب العرش الكريم فقال لك يعني ايه رب العرش الكريم قال لك عرش ربنا بيخدم كل الناس اما كل العروش اللي في الدنيا كل هذه العروش الناس بتخدمها يعني انا قاعد على كرسي دلوقتي لولا ان حضراتكم سمحتوا لي ان كنتوا تسمعوني ما كانش زماني قاعد على الكرسي ده كان زماني ما حدش بص لي اصلا فالكرسي ده انتوا اللي بتخدموني مش انا اللي بخدمكم ما حد- ما بعلمش حد حاجه لولا ان حضراتكم سمحتوا لي اتكلم فانا قاعد على الكرسي اخدم مش مخدوم وبتكلم اي حد قاعد على كرسي كل العروش اللي في الدنيا والكراسي بسبب خدمه الناس اتعملت الكراسي دي الا العرش عرش الرحمن هو اللي بيكرم الناس كلها رب العرش الكريم كان شايف كده عمر ابن عبد العزيز وكم من انسان تكبر على الناس وحط بينهم وبينه حواجز تعرفش تتكلم معاه تعرفش تقول له رايك ده انا ياما مديرين واحد يقول له رايه وموظف صغير انت مين اصلا عشان تعدل عليا انا مين انا بني ادم ممكن ربنا يجري الحق على لساني وزي ما اهالينا بيقولوا لنا يوضع سره في اضعف خلقه وازاي يبقى عامل كده حاجز بينه وبين الناس كده عشان مش انت ما تعرفش انا مين اولا ادمت قوي لما يتحدي كلامك يقول لك انت متع... يقول- تقوم انت عايز تقول له يعني ان انا مش مش زي الناس عاديه انت ما تعرفش انا مين ولا ايه كم من ملك كانت له علامات عمال يحط علامات بينه وبين الناس عشان يعرفهم ان هو انا مش زيكم كم من ملك كانت له علامات فلما على مات كما قال الشعراء فخد بالك من المسألة دي البني آدم روحه لما بتطلع خلاص مبقاش ليه أي قيمة قيمته اللي سابه في الدنيا عند الناس ومن أجمل الأشياء اللي كانت عند عمر بن عبد العزيز انه ما كانش متكبر فعلا ولا ذره كبر بس خد بالك ذره الكبر دي من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الجنه محرمه عليه كما قال النبي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر بس ده امير المؤمنين يعني اكبر حد يعني اي حد كده ينصحه تعرف لما بقى امير المؤمنين عمل ايه راح لواحد من اصحابه اصحابه بتوع زمان بس انت عارف لما بقى امير المؤمنين ما اتغيرش لسه برضه اصحابه ما اصحابه فقال له يا اخي ان رايتني ملت عن الحق فخذ بتلبابي يعني امسك كده من هنا وقل يا عمر ارجع الى صوابك ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي الواحد يظن في نفسه انه مش دايما صح انا ممكن اغلط يا جماعه ممكن اغلط الاساس كل ابن ادم خطاء خطاء صيغه مبالغه من الخطا فراح لواحد قال له أرجوك لو سمحت لو غلطت قلت حاجة معلومة غلط أو حكمت في حاجة غلط أو تص- تصرفت تصرف ببشريتي غلط لأن أنا بني آدم العصمة اتدفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فارجع بسرعة قول لي امسكني كده مش ما ما تطبطبش عليا قول لي في وشي أنت غلطان يا عمر وأنا هقبلها منك وسبحان الله الرجوع للحق ده شوف النبي بيقول الكبر بطر الحق أي رفض الحق إن خرج من سواك عارف لما تحس حد يقول لك أنا الحق اللي هقوله هو الحق واللي غيري يبقى غلطان وأنا دايما وأنا بكتب الكلام ده زي ما قلت لكم ما مسكتش قلمي سألت نفسي قلت أنت آخر مرة زعقت في البيت أو اتنرفزت وبعدين حسيت إن إن النرفزة دي غلط حتى لو معاك حق النرفزة غلط اتكلم في الحق بس النرفزة حرام غلط تعصبش على حد عشان أنت الراجل وتبقى بصوت عالي والكلام ده اخر مره اتاسفت لمراتك انت قلت لها حتى لو معايا الحق في حاجه انا شايف ان معايا الحق يعني بتفكيري بس انا ما كانش المفروض ازعق انا اسف طب اخر مره تاسفت لابنك انت داخل كده قمت شايطه عشان انت متنرفز تعرف تقول لابنك انا اسف عشان تربي روح ابنك ان الكبير الكبير رب البيت بيتاسف فقعدت اسال نفسي يا نهار ابيض وبعدين الواحد بعد كده يبقى بيشتكي انه مش خاشع يبقى بيشتكي انه مش عارف يدمع ويعيط وبيكلم ربنا يبقى بيشتكي ان بينه وبين ربنا حواجز سبب المواقف دي مش عايز ارجع للحق اصل لو قلت اسف هياخدوا عليا طب ما ياخدوا عليك ما انت عادي واحد من الناس يعني ايه المشكله لو خدوا عليك يعني انا مش المفروض ياخدوا عليا عشان انا رب البيت رب البيت بيخدم والمدير بيخدم وكل الناس بتخدم بعض مش معنى ان ربنا رفعنا فوق بعض علشان ندوس على بعض بايخه قوي تشوف واحد راكب عربيه شكلها غالي شويه تحس انه قاعد في العربيه بفلوسه يعني قاعد قاعده كما ينبغي لعظمه العربيه ومشيته وطريقه قفله للباب في ايه وزعيقه للناس الغلابه اللي ماشيه في الشارع العربيه دي انت واخدها لفه انت عارف كده عارف ان العربيه اللي انت سايقها اللي بمليون جنيه دي انت واخدها لفه لفه على قد الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا كمثل الراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها ادي الدنيا واحد ماشي طالع من بطن امه رايح للاخره الدنيا عباره عن شويه ضله كده في الشجره شويه نعيم من ربنا ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم عن الضله اللي كانت في الدنيا شويه وهتسيبها فبتكبر بيه اصلا مش عربيتك ولا ده لبسك ولا دي فلوسك خلينا جنب بعض واحد من الناس كده عش- حبوب عشان الناس تدعي لك وتفتكرك بكل خير عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز اللي وصفه الامام الذهبي الامام الذهبي ده اللي بيأرخ لاغلب عظماء المسلمين بص وصفه بايه قال عمر بن عبد العزيز الامام الحافظ المجتهد الزاهد العابد السيد امير المؤمنين إيه العلم ده كله ايه ده والذهبي ايه من اكبر علماء المسلمين فلما يوصف واحد كده يوصفه جنب البخاري وجنب آه، احمد بن حنبل وجنب عظماء المسلمين يقول كل الاوصاف دي الزاهد المجتهد العابد سيد ال- الس- السيد امير المؤمنين يقول لك ايه وكان وكان عمر بن عبد العزيز العالم ده يذهب الى الواعظ فيستمع الى الدرس ثم يرفع يديه مع الواعظ عند الدعاء قعدت ابص على الكلام ده قلت ايه المعنى فربنا هداني هداني لصورة حصلت معايا أنا من سنين الكبر بالعلم عارف يعني إيه الواعظ؟ الواعظ مش العالم الوعظ هو الشاب الطيب أو الراجل الغلبان الطيب اللي بيقول كلمة بعد الصلاة اللي بيقدم في المسجد أو واحد من المصلين مش مشهور بالعلم بس يظهر ان احنا عندنا تعريف غلط للعلم في ناس كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين يعني لبسه مقطع لو اقسم على الله لابره في ناس معروف مش معروفين ولا عندهم اجازات ولا عندهم مش عارف ايه بس يقول لك الكلمه تخش في قلبك تخليك ولي تخليك من اصلح الصالحين طالعه من قلبه تخش في قلبك على طول مره زمان كنت بدي كلمه في مسجد اللي تحت بيتنا زمان سنه 2000 زمان قوي يا نهار ابيض عدت ايام كتيره قوي فبعد وكانت الكلمه دي امتى ليله راس السنه قلت يا جماعه عباده في الهرج كهجره الي حديث صحيح مسلم وقعدت اقول يا جماعه اليوم ده يوم معاصي تعالوا نقرب لربنا فيه بعد ما خلصت طبعا في واحد بص عليا كده اول ما بدات اتكلم قام قايم وسايب ال- ما انت مين اصلا عشان اسمعك فالمهم وانا خارج على باب المسجد قال لي انت بتتكلم في الدين ليه؟ قلت له والله قر- حديث قريته حبيت اقوله للناس قريته وقريت شرحه رياض الصالحين حديث صحيح مسلم فحبيت اقوله للناس افكرهم بربنا قال لي انت مين من العلماء اجاز لك الكلام في الدين؟ قلت له انا ما يعني مش ما كانش في التلفزيون يعني انا بس ده انا بقول لكم كلمه بعد الصلاه قال لي بس احنا مش المفروض نسمعك ليه طيب انا قلت لك قال رسول الله وقلت لك في صحيح مسلم هو مش متصور انه يسمع حد م- ماشي في الشارع كده لازم يبقى حد جامد او اجمد منه عشان ي- ي- اديك ودني والله العظيم يا جماعه تروح المسجد بعد الصلاه تلاقي راجل غلبان يطلع كده من اهالينا اللي بيصلوا في الجامع يبدا يتكلم تلاقي ناس قامت مين ده اللي هنسمعه وتلاقي الراجل كلامه سكره ويطلع زي السهم يخش قلبك يفكرك بربنا يقول لك على معنى والله العظيم تحس انك انت ما كنتش تعرف ربنا وعرفته وبعدين يدعي فتلاقي واحد عامل كده والشيخ بيدعي ليه مكسل ارفع ايديا بقى وح- وفقير الى الله بقى واعمل كده و- وبان قدام الناس وكان عمر بن عبد العزيز يرفع يديه في الدعاء مع الواعظ الواعظ يدعي وعمر يعمل كده يا رب مالناش غيرك يا رب ادينا يا رب كرمنا يا رب والله هنضيع من غيرك يا رب طب ده انت اعلم 100 مره من الواعظ ده الواعظ ده ما عندوش علم زيك وانت امير المؤمنين في العلم وامير المؤمنين في الجاه والسلطان وكل حاجه ايوه بس خد بالك قد ي- يقول كلمه اللي انت مش عارفه مشهور بالعلم ده ممكن يقول كلمه يبقى فيها نجاتك والعلماء كانوا يقول كده يقعدوا يحضروا دروس علم فيقولوا لهم انتوا بتحضروا ليه ده انتوا علماء قال يا بني لعلي لم اسمع الكلمه التي فيها نجاتي النجاة بتاعتي أسمع كلمة تخش قلبي تغير كل حاجة والله العظيم يا جماعة أنا مرة واحد قال لي كلمة غيرت حياتي كلها قال لي إحنا عمالين نجري على ليلة القدر وسايبين بقية السنة وزكاة ليلة القدر وشوف واحد ممكن ما يكونش اسمه مشهور بين العلماء واحد حبيبي صاحبي قال لي كل ليلة القدر ليلة عظيمة لأن الملائكة تنزل فيها وينزل فيها جبريل تنزل الملائكة والروح فيها واحنا في كل ايام السنه ينزل ربنا الى السماء الدنيا ده احنا كل يوم عندنا ليله قدر واحنا سايبين ربنا ده كله وبس بنجري على ليله القدر نجري على ليله القدر طبعا فضلها ربنا بيحبها لكن سايبين ربنا طول السنه والله غير نظرتي لحياتي كلها وكلمه كانت بسرعه واحنا قاعدين في بيت مع بعض بندردش مع بعض فلعلك لم تسمع الكلمه التي فيها نجاتك الصحابه اللي ورثوا المنهج للجيل اللي بعدهم كانوا كده كانوا يقعدوا مع بعض يسمعوا مع بعض مش مهم مين اللي بيتكلم المهم هيقول لنا ايه عن ربنا سبحانه وتعالى كان عمر بن عبد العزيز يذهب الى الواعظ ويرفع يديه بالدعاء مع الواعظ متواضع وكم من انسان فاكر ان عنده علم فرفض انه يحضر بعض الدروس اللي فيها شهاده علميه لان تلامذته انا ده قدام عينيا رفض انه يحضر المجلس اللي فيه شهاده علميه حلوه لان تلامذته حاضرين ازاي احضر مع التلامذه اصلا ابقى قاعد متساوي راس براس والله انتم متساويين ان اكرمكم عند الله اتقاكم خد الامور ببساطه الكبر بالدين مش حلو تصور لما انسان تبقى واقف بتصلي معاه هو شايفك لا يظهر عليك التدين الظاهري فاول ما الناس تقف يقوم هو متقدم للامامه لان هو شكله من بره متدين طب والناس دي انا لما تشوف نفسك اهل للامامه دي مصيبه مصيبه لما الواحد يقوم من غير ما ياخد راي الناس كده او هم اللي يقدموه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسابق والتدافع للامامه لان التسابق على الامامه في احساس ان انا اولى بها والافضل بها وانا اللي استحق حاجه زي كده فما تجريش على الامامه احسن يكون في حد اقرا للقران منك حتى لو لابس بنطلون ومش هنسى ابدا حصلت معانا كمان مره الناس قدموني قدموني للامامه في المسجد اللي تحت بيتي فواحد رفض ليه لاني لابس بنطلون لابس بنطلون عليه حاجه حاجه طويله مش مثلا حاجه مثلا مجسمه العوره ولا حاجه لان شكل ابو بنطلون ده ما بيعرفش يقرا قران مين قال كده ده مره من المرات والله يا سلام على جمال الناس المتدينه المتواضعه امام مسجد من عظماء الائمه الشيخ رجب الله يحفظه ويشفيه كنا بيصلي وراه في كان بيضحكوا لي يعني كانوا بيصلوا وراه فحب انه يعمل مزاد علني على المصحف اللي كان آه، مصحفه آه، آه، آه، اللي هو بيمتلكه فالشيخ رجب عمل مزاد عالي بين الناس لغايه ما وصل المصحف طبعا عشان المزاد ليه؟ عشان يودوا الفلوس دي للفقراء في رمضان، مين يشتري المصحف يا جماعه بتاعي؟ فالناس بدات تح- عايزه تشتري مصحف الشيخ وكل الفلوس قدامهم هتروح للناس الفقراء او كانت تروح لفلسطين مش فاكر. تصوروا فضل المزاد يزيد لغايه ما وصل ل 50000 جنيه لله. فالشيخ رجب بيقول هو كفيف بيقول عارفين مين اللي اشترى؟ ولد جه كده فقالوا له فبيسلم عليه شاب كده ايديه ناعمه وجميل كده فبيقول لهم هو شكله ايه؟ قالوا له شاب بنطلون ز- جينز ساقط كده وتي شيرت بادي كده جاي يصلي مع ناس ايه ده؟ ده اللي فضل يطلع من فلوسه لغايه 50000 جنيه لله والله العظيم طلع أكتر واحد في الجامع عايز ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى يلا صلوا على سيد المتواضعين نشوفكم على الفصل إن شاء الله
والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم
وانا بسمع خالد سليم دلوقتي وهو بيغني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم افتكرت موقف لخالد سليم اللي بيغني الاغنيه موقف قمه في التواضع يوم ما جه وغنى الاغنيه آم، آم، غناها باحساس جميل جدا بس انا كان نفسي يحط احساس تاني كمان يعني وهو بيغني كده ي- في احساس يوصل لي كده رفعت سماعه التليفون وقلت له يا خالد انت عارف في ناس كده معينه لما تقول له انا نفسي يقول لك مش نفسك انت ما تفهمش في حاجه زي كده انا اللي عاملها انت بتفهم في الفن لا ما بفهمش في الفن يبقى هو ده الصح قلت له خالد نفسي في احساس معين تضيفه على الاغنيه كده يدي نوع احساس في بالي كده مرتبط برقه اكتر كمان يا خالد قال لي عينيا يا حبيبي وراح جري يسجل الاغنيه تانية وعلى فكره دي كبيره قوي عند ناس يعني ازاي تعدل عليا اصلا يعني معلش افتكرت حبيت اقول لكم كده ان في ناس كتير قوي متواضعه قوي قوي قوي ومتواضع في شغله وينفع ترده وتقول له على فكره فيها احلى يقول لك حاضر شكرا انك انت نصحتني زي عمر بن عبد العزيز اللي قال لي قال له امسك في تلبابي جوه من من قميصي كده جلبتي قول لي ارجع للحق يا عمر بن عبد العزيز لو انا اتصرفت غلط ويا سلام لما يكون عالم واعلم واحد موجود في وقتها يروح يسمع الواعظ ويرفع ايديه ويقول يا رب يا رب يا رب استجيب دعوه الراجل ده يكون احسن مني يا رب و- و- ويهدينا يهدينا على ايديه يا رب اهدينا يا رب على ايد الراجل ده ويا سلام على جمال عمر بن عبد العزيز لما تولى وبقى الخليفه وراح قال لابنه يا ابني ربنا وسع علينا في المال ولا في الجاه ده مش معناه ان احنا احسن من حد احنا نخدم الناس يا ابني اوعى ابدا تشوف نفسك على حد ضع نفسك لله وقل ما قاله العبد الصالح سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر الكفر هنا هو انكار النعمه وايه كفر للنعمه وانكار اكتر من إن ربنا يوفقك ويكرمك ويعليك وتفتكر نفسك انك انت اللي عليت مش هو اللي علاك فتتكبر على الخلق لو اتكبرت على الخلق ده كبر على ربنا لان الخلق عيال الله محدش يتكبر على العيال ابدا لأن ربنا بيحبهم وبيعولهم والناس كبيره عند ربنا كبيره بتواضعها وكبيره بخفض الجناح وكلما خفضت كلا لا تطعه واسجد كل ما تسجد تقترب واسجد واقترب وكل ما الإنسان زاد ذلا وما زاد الله عبدا بعفو كل ما تعفو وتبقى متواضع زاده الله عزا سبحانه وتعالى وفي يوم من الأيام سيدنا عمر بن عبد العزيز بيتمشى في سوق من أسواق سوريا في حمص وشوف يا سلام على المتواضع فصل المتواضع اللي شاف الملك سبحانه وتعالى فنسب الملك لله فشاف ان ده ملك وده غلبان ده وزير وده غفير كلهم زي بعض بالنسبه لي كلهم احترمهم زي بعض اه طبعا المفروض الكبراء نكبرهم طب والصغيرين برضو نكبرهم الكبراء نديهم احترام في المناصب ليس منا من لم ي- يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا لكن الصغير هنكبره احنا كمان في عينينا عمر بن عبد العزيز ماشي فوقف واحد غلبان قوي فوقف عمر بن عبد العزيز ونزل من على الدبه بتاعته قال له مالك قال له انا اتاخد حقي في بلدي فانبعت معاه ورقه كده الى امير هذا البلد وقال ابحث في شكوى هذا الرجل فان وجدته محقا فات له بحقه خلصت القصه وقف الوقفه اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها وقفت انه نزل مع الحصان لواحد غلبان فقير وانا بكتب الكلام ده سالت نفسي هو انا بسلم على الحارس الطيب بتاع العماره بتاعنا وانا ماشي بالعربيه كده بينده عليا عايز يحكي لي حاجه بنزل له نفس النزله بتاعت زي الدكتور جاري او اللواء جاري او المهندس جاري لو وقفني وانا ماشي بالعربيه آه مصطفى عايز اقول لك حاجه ها بنزل اقف ازاي حضرتك اخبارك ايه يا رب تكون بخير والاسره عامله ايه هل بعامل حارس العماره الطيب الغلبان زي الناس دي ولا دول ال high high وده مش ال high high فانا بتكلم مع ده ايوه نعم انا بعمل كده والتاني بيقول له ازاي حضرتك اخبارك ايه وبتواضع واخفض جناحي كده سالت نفسي هو انا بسلم على الراجل الفراش بتاع المدرسه اللي انا بشتغل فيها بسلم عليه زي ما بسلم على مديره المدرسه او اصحاب المدرسه وايه الفرق ما بين الاثنين ده كبير احترمه طب وده ايه ده, ده كبير قوي ده كبير قوي ده بني ادمين بني ادم مسلم خير اجناد الارض وخير آه، آه، آه، الامم امه النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن عبد العزيز نزل وقال له طب قول لي ايه اللي حصل ولو وبعت للامير بتاع البلد لو كان الراجل ده عنده حق يا سلام عليك وانت بتساوي بين الناس في الاحترام تحترم الكبير وتحترم الصغير لانك انت شايف الملك لله خلى ده ملك نحترمه خلى ده غلبان فقير نحترمه لانه بني ادم بني ادم يا جمالك يا عمر بن عبد العزيز يا رب خلينا نعامل الناس زي بعض يا رب عشان انت عادل يا رب وملك ملك عادل في ملكك خلينا احنا كمان نعدل ونحترم الناس زي بعض وفي يوم من الايام عمر بن عبد العزيز بس حلوه قوي الحته دي اتكتب اول ما بقى امير المؤمنين صنعوا فلوس مكتوب عليها ان عمر بن عبد- بن عبد العزيز يامر بالعدل بص في الفلوس كده قال ايه الكلام ده مش انا اللي بامر بالعدل ده ربنا امسحوها واكتبوا إن الله يأمر بالعدل الكبر كذبة كبيرة لما الإنسان بيصدق إنه بيعمل حاجة هو كتبوا له على الفلوس كده أنت أمير المؤمنين أنت تأمر بالعدل أيوة صح بس هو أصلا اللي بيأمر بالعدل أنا بمتثل لأمره وبوصي بوصية ربنا مش أنا اللي هو اللي بيأمر أنت عارف لما الكل يبص فلوس كده أنا اللي بأمر بالعدل لا لا دي مش حقيقة الحقيقة إن هو اللي بيأمر بالعدل والحقيقة الك- المتكبر إنه صدق ان هو بيمتلك اي شيء فعنده الحق انه يحس بنفسه واي واحد يحس ان هو لا ليه ولا عليه يعرف انه عايش في الدنيا يا رب بس خرجنا منها مستورين عمر بن عبد العزيز مسح حاجه فيها شرف وعزه صاله والاموال دي توارثت وكل ما الناس تشوفها في الاجيال اللي بعد كده تبقى اثار مكتوب عمر بن عبد العزيز يامر بالعدل لا يا جماعه هو اللي بيامر ربنا انسب الفضل لصاحب الفضل انسب الملك لصاحب الملك انا عايش على مائدة الرحمن باكل من فضله ولو عرفت حاجة حلوة أمرت بيها ده أمره أصلا فمسح الفلوس دي عمر ابن عبد العزيز وقال لهم اكتبوا إن الله يأمر بالعدل وأنا عمال أخرج من قصة أدخل لقصة عشان كل قصة منهم تمس قلوبنا لأن الكبر خد بالك صور مختلفة واحد هنا معاه فلوس فحس إن هو حاجة واحد شكله حلو أو شكلها حلو حست إن هي ستايل معين واحد ابن عيلة فما بيقعدش مع أي حد لأن أنا من عيلة فلان واحد تاني قاعد على كرسي كده حاسس إن الكرسي ده مديله شوية سلطة بيعرف يأمر وينهى فحس إن هو حاجة ودول الناس ال- الغلابة كلنا غلابة والله الغلبان ده ربنا بيحبه أما أما المتكبر إبليس ربنا قال له اخرج منها من رحمتي من جنتي فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين تصغر عند ربنا لو تكبرت وتكبر عنده قوي لو خفضت جناحك ومتواضع عمر بن عبد العزيز والقصه اللي جايه شوف يا جماعه ساعات بشيل قصص كده وانا ماشي بقول مش مناسبه لعصرنا إن ممكن ناس تفهمهاش ممكن تبقى عاليه على اذهان الناس او لنا يعني لكن القصه اللي القصه اللي جايه دي فيها معنى يا رب يوصل وانا قبل ما اقولها هقول ان انا من الناس المعتقدين انك انت لو معاك فلوس البس لبس غالي لو ربنا موسع عليك والعلماء كتير وائمه كانوا بيلبسوا لبس غالي لكن في لحظه معينه كان كثير من الائمه يلبسوا لبس رخيص ليه عشان يخرج من عادته ويحسس نفسه لا ان انا لان ساعات اللبس بيطفي نوع من الوقار كده معين مره هلبس لبس رخيص ولما يحس ان اللبس الغالي مخليه متكبر ماشي بلبسي ماشي بجزمتي الغاليه ماشي بساعتي الغاليه يقوم شايل نفسه من الموضوع ده والنبي وصى انك انت لما تحس بكده تلبس لبس كده اقل شويه صلى الله عليه وسلم فعمر بن عبد العزيز ابنه اشترى خاتم حط فيه فص ب 1000 درهم فعمر بن عبد العزيز عرف الموضوع ده هو عارف ان الكبر اسرع للملوك واسرع للناس اللي معاها فلوس فقال له يا ابني تعال نجرب حاجه شيل الخ- الخاتم ده وحط فص بدرهم المره دي بس يا ابني حط فص بدرهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه او عرف قدر نفسه خليك يا ابني كده في المرة دي بيع الخاتم ده وتصدق بالفلوس دي وهات الفص الحديد ده واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ليه يا عمر؟ كأنه بيقول لنا مش كل حاجة سينيهات يا جماعة عارف لما تقعد في قعدة كلها سينيهات كلام بس على الماركات عارف لما تلبس حاجة بنت مثلا تلبس طرحة مصرة إنها تلبس الطرحة مكتوب عليها بالكبير كده جوتشي عشان الناس تعرف انها جوتشي مش عشان الجوتشي دي ماركه حلوه فتلاقيها متينه وال design بتاعها كويس وهتخلي شكلي شيك كل دي اسباب حلوه قوي وانا بوصيكم اللي معاه فلوس يجيب لبس غالي واذا كان ده بيبسطك لان نعمه ربنا تظهر عليك دي حاجه حلوه لكن لو بتلبسها النضاره من هنا كده مكتوب الماركه بالكبير لو النضاره الماركه مش مكتوبه الناس مش هتعرف يا جماعه ان انا لابس الماركه دي يفتكروني من الناس العاديه انا عايز اقول لهم ان انا من ال class ده فخدوا بالك بس من, من لازم تبقى مكتوبه بالكبير لو لقيت نفسك بتدور على دي وبتضغط على نفسك عشان تشتري الماركات عشان الناس تعرف ان انت من الناس اللي high high مره خالف الموضوع ده مره خليك بسيط اخرج من سجن الماركات والسينيهات اعرف ناس بيضغطوا على اهاليهم عشان يشتروا ماركات ويبيعوا حاجات احنا محتاجينها لبكره زي ما بيقولوا عشان بس البس حاجه ماركه عشان لما ابقى قاعد تعرفوا ان انا من ال standard ده من المستوى ده البس غالي ربنا يوسع عليك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بس النيه دي مش حلوه نيه تعرف انا مين بتاع ال- والماركات والكلام ده خد بالك يا ابني روح بيع البتاع ابو 1000 درهم ده واشتري حاجه كده بدرهم مكتوب عليها رحم الله امرا عرف قدر نفسه خليك متواضع يا ابني اوعى اللبس تبص له تت- تفتكر نفسك بقيت عالي كلنا غلابه كلنا في مائده الرحمن بناكل من مائده الرحمن وتعدي السنين بالخليفة أمير المؤمنين العالم الغني ذو الحسب والنسب وهو دلوقتي على فراش الموت وعلى فراش الموت الإنسان بيتكلم باللي عاش عليه عمر بن عبد العزيز آخر كلمة قالها في حياته آخر آية قراها في حياته آخر كلمة صعدت إلى السماء منه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين كأنه بيقول لكل الناس اتقي الله وانسب الملك لله فلوسك فلوس ربنا بيتك هو سمح لك تقول بيتي بس هو بيت ربنا عربيتك سمح لك تقول عربيتي بس هي عربية ربنا ملكه ولا احنا بنشرك بالله ان في ملك غيره في الدنيا مالك الملك سبحانه وتعالى قدرتك على الكلام وقوة بيانك من توفيق ربنا عز وجل وتأييده ليك معلومة الدين اللي تعرفها ان العلم ان العلم عند ربنا عز وجل سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما قل, لا- قل انما العلم عند الله سبحانه وتعالى فخد بالك شكلك الحلو ده او جسمك المفرود ده ده ربنا اللي خلقه كده سبحانه وتعالى فانسب الفضل لربنا وناجي ربنا النهارده قول له يا رب بحبك سامحني لو شفت نفسي يوم ما شفت نفسي ما شفتكش اتعاميت عنك انا اسف كل حاجه بتاعتك يا رب ووعده انك مش هتتكبر على حد تاني قول له اوعدك اني هتواضع واخفض جناحي واوعى تشوف نفسك وانت بتتواضع انك انت متواضع لان اللي شايف نفسه متواضع هو شاف نفسه نزل نفسه من فوق ده متكبر شاف نفسه فوق فنزل نفسه ناجي ربنا فكركم بالمناجاه اوعى يعدي يوم الا لما تناجي ربنا عز وجل وتقول له يا رب سامحني لو افتكرت ان انا بملك اي حاجه من الدنيا انت الملك وانت اللي ليك كل حاجه اوعدك هخفض جناحي للناس عشان لما تبقى كده يرفع مقامك وصلوا على سيد المتواضعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخلاقك الطيبة هي دليل دينك نعمة وأكتر هبة لو ربنا يعينك أخلاقك الطيبة هي دليل دينك نعمة وأكتر هبة لو ربنا يعينك تملك قلوب الناس بالصدق والإخلاص والتواضع والإحساس والنور على جبينك تملك قلوب الناس بالصدق والإخلاص والتواضع والإحساس والنور على جبينك أخلاقك الطيبة هي دليل دينك